إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي إن الذي ينظر إلى أحوالنا أحوال المسلمين أحوال الأمة أحوال الواقع أحوال الدنيا يحزن ويتألم ويتنكد عيشه إن لم يرقى بقلبه حتى يعيش في الملأ الأعلى إن لم تحصل له عزلة شعورية عن الواقع فيأوي بقلبه إلى ربه وحين تحصل له تلك العزلة فيسجد قلبه تحت العرش سجدة لا يرفع منها رأسه إلى يوم القيامة ساعتها دع الناس في دنياهم وهو في واد آخر يعيش مع الله إنها سكينة القرب وطمأنينة الأنس سكون سكون قلب يقويه امن صحيح شبيه بالعيان سكون امن في استراحه انس اللي بيدوروا بقى على الامن والامان واللي حاسين بالفزع والخوف وال... والقلق والرعب و... واللي شايفين النيران وهو طب نوصل للقرب ده ازاي هي لعبه نوصل للقرب ده اشيلك احدفك هناك تقعد تتمنى كده. يا سلام لو الواحد قرب في الحته دي مش كده عايزه شغل الشغل ازاي في عشر درجات نطلع عشر درجات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ذكرنا ستة وهنقول سبعة النهاردة نمرة واحد أن تشتهي هذه المنزلة ويتشوف قلبك لهذا القرب آه يا ريت أتمنى الله يا سلام اه ده اللي انا نفسي فيه كده ان يرى الله من قلبك هذا الشوق اثنين ان تعرف الله ثلاثة ان تهتدي اليه طريقا يوصلك اليه اربعة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة خمسة ان ينجذب قلبك الى الاخرة وتعمل لها ستة ان تدأب في تصحيح التوبة قل لي والله ده أنا قطعت الستة دول من زمان قلت في خطبة امبارح هي اتذاعت يا ابني ولا لسه الليلة دي الليلة دي الساعة 12 ونص إن شاء الله تسمعوها قلت آه آه إن آه في بعض الناس بيضحك على نفسه بيخدع نفسه او بلاش نقول كده نقول نفسه بتخدعه نفسه بتمكر عليه نفسه بتضحك عليه نفسه الاماره بالسوء وهو مش دريان لانه ما يعرفش واحنا قلنا ان اللي ما يعرفش يقول عدس ما يعرفش بنسقيه شهد ويقول لك عدس هو ما يعرفش غير العدس او ان هو اللي ما يعرفش العدس ويسقوه بليله يقول عدس ما هو ما يعرفش فانا اقصد ايه اللي ما يعرفش الطريق لربنا وعلاماتها وانما سمع كلام بنكلمه عن التوبه والله كتير من الناس ودايما لما بقابل حد واحبه اقول له توب توب بقى ونادرا ما حد يجاوبني الاجابه الصحيحه ويقول تبت اكثر من اقول له توب يقول لي ان شاء الله يقول لي ما انا تايب يقول لي طب اتوب من ايه يقول لي اي كلام تاني غير كلمة تبت تب يا ابني قول تبت تبت من ايه من كل حاجة اهي دي الاونطة بذاتها حدد حاجة تتوب منها بقى الشاهد ايه خلاص الكلام عايزين نخش في الموضوع ما تروحش بعيد طب ركز معايا ركز معايا وسيب اللي في ايدك ركز معايا طب ما تزعقش حاضر مش هزعق ركز معايا من فضلك لو سمحت ركز معايا ولو سمحت ركزي معايا بدل ما اشخط فيكي ركزي معايا آه لكل مرحلة من هذه المراحل قلنا ما تعمل لنا يا محمود منارة اعملوا لي مدنة هنا يعني بعد اذنكم المرة الجاية منارة لكل مرحلة من المراحل منارة كده تدل عليها لما تعدي على المرحله دي تشوف المناره دي بحيث ان انت لما اقول لك انت عديت مرحله الشوق التشوق لهذه المنزله والتشوف لها تقول لي طبعا عديتها انا مشتاق اقول لك طب شفت لهفه القلب لتحصيل التوبه شفت دي تقول لي لا ما شفتها يبقى ما عدتش يبقى ما عداش على مصر ما عدتش ما هو انت لو عديتها كنت شفت المناره دي لو ما شفتش المناره دي يبقى ما عدتش طيب المنارة الأول مرحلة من مراحل الطريق ده للقرب للوصول إلى القرب من الله عز وجل أول مرحلة التشوق والتشوف الى هذه المنزله انك انت تقول ايوه نفسي يا رب علامتها ايه ان يتحرق قلبك ان تتوب علامتها انك تلاقي نفسك بتقول طب انا هوصل لدي ازاي ما انا لازم ابطل دي وبطل دي وبطل دي وبطل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل لما تحس بكده يبقى انت عديت المرحله دي حسيت حسيتي يبقى ما عدتش طيب اعمل ايه عشان اعدي حس الاحساس نعمه ان يخلق الله الاحساس في قلبك الثانيه المرحله الثانيه ان تعرف الله وساعتها بقى قعدنا ايه عملنا ثلاث حلقات ورا بعض في الكلام عن ربنا منارة معرفة الله إذا عرفت ربنا تحبه يبقى منارتها الأنس بالله إنك تحس إن ربنا معاك لما تعرفه فتأنس به وعلامة الأنس الوحشة من الخلق يبقى في منارة كده لو عديت عليها انك لما تبقى قاعد مع الناس تب- تلاقي نفسك تقول امتى يقوموا بقى بالنهار امتى الليل يجي بقى بالليل امتى ساعة الصفا بقى هو ده شوق القلب الى الانس بالرب احاسيس معاني مش افعال ان ربنا يخلق في قلبك الاحساس القلب ده اللي ما كانش بيحس الا بالشهوات والملذات يبدا يحس بالمعاني يبدا يطرب اخوه لما بجيب آه، قارئ مقرئ قارئ يقرا قران ويطرب في القران لا لا لا لا مش كده بدع امال بقى لو سمعوا آه، لو سمعوا آه، صليت على سيدنا النبي صليت عليه صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثالثه ان تهتدي اليه طريقا ان تشوف لك طريق يوصلك لربنا وعشان تشوف لك طريق لازم تقعد آه، تعمل كل العبادات اللي دل عليها الشرع بيقولوا العبادة ايه هي ده تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هي كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة تفعلها ولو مرة كل حاجة جت في الشرع اسمها عبادة تعملها تعملها تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وفي الآخر تلاقي نفسك آه، واقع في حب عبادة معينة هي دي طريقك اللي يوصلك لربنا أن تهتدي إليه طريقا ينفع كده كده ينفع ما ينفعش ل- إنما ينفع كده وبعدين كده وبعدين كده واحدة واحدة هي العبادة كده العبادة إنك أنت تعرف توصل لربنا واحدة واحدة بالترتيب ما تتنططش ولا إيه يا عم طارق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشاهد إيه إنك أنت تبدأ في عبادات ربنا عارف الإمام أحمد كتب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا الحجامة كلنا عارفينها بقت مشهورة دلوقتي احتجم وحجامة السنة على الكاهل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها كل شهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اه احتجم وأعطى الحجام دينار الدينار ألف درهم الدينار ده كان بالنسبة للإمام أحمد ثروة والحجام مثلا ياخد ثلاث دراهم لكن الرسول ادى للحجام ايه دينار الامام احمد اداله دينار عباده اتباع النبي عباده ولا لا وهكذا كل ما تسمع عن سيدنا النبي عمل حاج كان ياكل التمر كان ياكل القساء بالرطب ويقول برضو هذا يطفئ حر هذا كلها وقول برد هذا يطفئ حر هذا شرب مرة لبنا فمضمض بعده وقال إن له دسما اشرب لبن وتمضمض وقول إن له دسما كده كده عارف بقى لما يبقى مدار حياتك كلها عمال كل يوم تعمل لك حاجتين ثلاثة الله كل يوم 3 4 3 14 15 حاجه وماشيه حياتك كده لحد ما تقع في حاجه الله هي دي بقى اللي هعيش بيها اللي لقيت قلبي فيها اللي حياتي فيها اللي عمري فيها صلاه صيام زكاه صدقه حج طلب علم دعوه عمره دعاء بكاء سجود آه، قنوت آه، ذكر انواع الذكر بقى 3 14 15 16 ألف ذكر أنواع كل نوع له طعم وكل نوع له فهم وكل نوع له وقت وكل نوع له حلاوة وكل نوع له لذة وكل نوع بيرفعك مقام وكل نوع بي- له أثر في القلب حياة الدين ده حياه مش هصلي واروح انام الدين ده حياه الشاهد ايه ان تهتدي اليه طريقا علامه الطريق ده ايه المناره ان انا لقيت طريق فهم الفهم عن الله المناره اللي بتقول لك انك فعلا لقيت طريق إن, أن يحصل لك فهم عن الله إن يعطيك إشارة إن هو ده طريقك طريق طلب العلم ده طريقك طريق الدعوة ده طريقك طريق العبادة ده طريقك طريق الذكر ده طريقك كتير من الناس يجي يقول أنت عارفني قول لي أنا أنفع في إيه أنا أقول لك لو قلتها لربنا كان قال لك سبحان الله لو ربنا شاف منك يعني واحد يقول لي انا جيت لك البيت هنا دي المره رقم 30 كل يوم باجي واقعد ساعتين ثلاثه ومش عارف اقابلك قلت له والله لو وقفت على باب ربنا ال 30 يوم دول ساعتين ثلاثه كان ربنا فتح لك من زمان سيبك مني سيبك مني انا ما تروح لربنا يا عم انت بتجري ورايا ليه اجري و- في طريق ربنا دور على باب ربنا سيبك من البشر والادميين دول ما لهمش اي لازمه في الدنيا يا ابني انا اتفه ما اكون في حياتك ما تع- ما تحسبنيش انظر الى الى طريق الله وابحث عن طريق الله ما تشغلش نفسك بيا ولا بغيري دور على طريق ربنا بربنا قول له يا رب دلني هو ده المعنى انك تهتدي اليه طريقا ان ربنا يديك اشاره ده طريقك وانك تفهم يا رب نفهم يا رب فهمنا يا رب علمنا يا رب دلنا يا رب لا تطردنا يا رب لا تترنا يا رب لا تتركنا يا رب لا تهملنا يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا يا رب لا تخذلنا يا رب لا تعن علينا يا رب لا تصرفنا يا رب اصرف عنا يا رب اهد قلوبنا يا رب اصلح احوالنا يا رب خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك ودلنا بك عليك وارزقنا الفهم عنك يا رب يا رب يا رب المرتبة الرابعة واحد التشوق للمنزلة اثنين أن تعرف الله ثلاثة أن تهتدي إليه طريقا أربعة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة يحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة المنارة إيه حتى كأن رأي عين إن يحصل لك حال يبقى ليك حال صحيح مع الله قول لي ايه الكلام ده بقى اه بيقول لك شاهد ان يكون بقلبك شاهد من شواهد الاخره قلنا انك تحس ان الصراط تحت رجلك تحس بحدته وسخنيته ان يكون بقلبك شاهد من شواهد الاخره انك تبقى واقف ع- بين كفتين الميزان وقلبك بيطب مره ويطب مره ويطب مره ويطب اهو ان يكون بقلبك شاهد من شواهد الاخره انك انت تبقى حاسس بتطاير الصحف الصحف في السماء و- وايدك ما ما ما ما مستني هتنزل هينزل كتابك في انهي ايد يكون بقلبك شاهد علامة ده منارته ايه يبقى انت عديت المرحلة دي لما قالوا الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قالوا له نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين قال لو تدومون على الحال يبقى أن يصح لك الرسول سمى كأن رأي عين سماها إيه حال لو تدومون على الحال لما قالوا له كأن رأي عين قال لو تدومون على الحال يبقى سمى كأن رأي عين سماها حالا حالة قلبية ما شافوش وإنما كأنهم شايفين يبقى حالة القلب كأن واحد شايف جهنم كأن واحد شايف الحور العين وشايف عنب الجنة وشايف قصور الجنة وشايف ثمار الجنة وشايف الصحابة في الجنة حالة قلبه ايه هو ده خمسة أن ينجذب قلبك إلى الآخرة وأعمالها وأحوالها بكليته فيزهد في التعلقات الفانية منارتها الدرجة الخامسة دي قول لي بقى يا عم الحاج محمد يا عبد رب النبي لو ان انا ما عنديش مانع انك انت تسم- تبقى اسمك محمد عبد النبي لان الرسول ما غيرش الاسماء اللي زي كده اللي كان فيها عبد آه، وعبد آه، وعبد المطلب وغيره ما غيرش الاسماء اللي زي دي. المهم يا عم محمد يا عبد النبي ابو يعقوب الله يرحمك ويرحم ابوك وامك قول امين وموتانا وموتى المسلمين والمشاهدين اجمعين. آه، انت وصلت لدرجه خمسه بقى ولا لسه؟ انت وصلت نسيت اسالك عند كل واحده الدرجه الاولانيه عديتها يعني شفت المناره بتاع الاولانيه اللي هي آه لهفة القلب في تحصيل التوبة شفتها حسيتها عديت دي وصلت المنارة التانية اللي هي الأنس بالله حب الله عديت المرحلة التانية دي ووصلت للتالتة اللي هي الملذات الروحية بتاع فهم الإشارة إن ده طريقك لربنا طيب ولا وصلت للدرجة الرابعة حال صحيح مع الله الخامسة السماحة في ترك الشهوات السماحة في ترك الشهوات عارف واحد دايما بنحاول نربطها ب ب بواقع بشري دنيوي عشان نحاول نفهمها كده واحد قدامه مائدة مليانة عليها خروف مشوي وعليها ديك رومي وعليها بط ووز وحمام وبس كده لا مش بس كده وعليها حلويات وعليها فاكهة وعليها آه عليها كل ده فهو مسك رغيف عيش حاف وقعد يغمسه بسلطة ونفسه مش رايحة للحاجات التانية دي يعني هو مش بإيه مش بيقول ايه انا عايز اكل لحمه بس لا لا لا بلاش اكل لحمه نفسي امد ايدي في ال اكل الحمامه دي لا لا لا لا نفسه مش رايحه مش للحاجات دي هو راضي وسعيد كده ومبسوط انه بيقطع اللقمه وياخد حته خيارايه بس يا راضي ومبسوط وعينه مش رايحة للحاجات دي خالص هي دي انه لما يشوف واحدة آه لا تحل له مش بيعمل لنفسه كده عشان ما يبصش عليها لا ملوش نفس ملوش نفس يبص للاشكال دي هو ملوش نفس لانه في مرحله اللي قبل كده عمل ايه شاف الحور العين بقى حد يشوف الحور العين كأن رأي عين وبعدين يبص على أي حاجة تاني في الدنيا حتى الأكل والشرب مش هيبص عمره ما هيبص ما يقدرش هي دي السماحة في ترك الشهوات مش المعاناة في ترك الشهوات مش معالجة ترك الشهوات مش يسأل شيء كيفية مواجهة الشهوات مش آه كيف أتصرف مع الفتن فتن هي هي فين الفتن دي ده كل الناس المساجد مليانه امبارح واحد بيقول مساجد فضيت فيش حد بيروح المساجد دلوقتي فيش مشايخ بيدوا دروس كل المشايخ مشغولين بالسياسه والله انا ما شايف كده انا شايف ما شاء الله المساجد مليانه والحمد لله الدعوه ربنا فتح والمساجد مليانه دروس وحلقات وخير وبركه فين اللي انت بتقوله ده يا سعيد بيومي ابو عميره رحمك الله ورحم أباك وغفر لعمتي أمك ازاي يعني فين المساجد المساجد فاضية على الأقل المساجد مفتوحة ربنا يديمها علينا نعمة والأوقاف دكتور طلعت من الناس الطيبين أحسبه من الصالحين ممهد الطريق فاتح المساجد وفاتح للناس ومشغل الأئمة ومشجعهم و... وجاني واحد قال لي الشيخ الدكتور طلعت مهتم خالص بالائمه عمال يعمل للائمه يعمل الائمه قول له والعمال وانا بقول له يا دكتور طلعت والعمال عمال خد خدم المساجد ومؤذنين اهتم بيهم كمان ربنا يكرمك الشاهد ايه انه لما يوصل للدرجة انه ينجذب الى الاخرة آه، او آه، يزهد ويزهد في التعلقات الفانية علامتها انه ما يبقاش شايف دنيا دنيتي يا ابني عشان كده سيدنا النبي صلي عليه لما عاش الحال ده ونايم الحصير أثر في جنبه خلاص سيدنا عمر بيقول له بقى جنبك كده الحصيرة خرطت جنبك وكسرى وكسر يتقلبان في الحرير والديباج قال له يا ابن الخطاب اسكت أليست لهم الدنيا ولنا الآخرة دنيا ايه انا عايز منها ايه هو ده ستة الدأب في تصحيح التوبة دي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت السبت اللي فات الدأب في تصحيح التوبة ومنارتها رؤية النقصان الدأب في تصحيح التوبة انك تبقى دايما شايف نفسك مذنب عاصي مجرم خطاء دايما تبقى شايف نفسك كده منارتها كده منارتها انك تزداد طاعه وتزداد حال وتزداد قرب وتزداد زهد وشايف نفسك اشد اكثر الناس معاصي واعظم الناس خطأ هو ده منارتها كده لو ما حسيتش بكده يبقى ما وصلتش منزله التوبه ما وصلت لهاش لسه عشان كده استشهدنا كتير بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مره ده سيدنا النبي يا عم محمد يا سعيد ده سيدنا النبي اللي بيقول اتوب الى الله في اليوم 100 مره سيدنا النبي اللي ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إيه وزرك الذي أنقض ظهرك أي وزر هذا الذي أنقض ظهر النبي مفيش ده معصوم ده مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبدأ درس جديد الليلة دي بقى اللي هو إيه سابعاً نمرة سبعة بقى أن يقوم حارسا على قلبه عارف نسيت أقول للواد محمود بتاعنا بتاع الإضاءة مهندس الإضاءة الراجل الطيب ده إنه يعمل لي حتة أقف فيها عايز أقف آه بس هم مكتفيني بالميكروفونات انه يقف كده اهو حارس على قلبه يقف كده اي حاجه تيجي ناحيه قلبه طخ يطردها اي حاجه تيجي ناحيه قلبه ينفخها ان يقف حارسا على قلبه عارفين البودي جارد اللي بيقفوا كده على حرس كده على البيبان اه يقف كده ان يقوم حارسا على قلبه فلا يتسامح في خطره يكرهها الله ولا بخطره فضول لا تنفعه في الاخره فيصفو بذلك قلبه يا إخوة اللي وصل للدرجة السبعة دي بقى راجل نظيف بقى مسلم بقى رباني مش في طريق الربانية بقى رباني نظيف وعايز أقول لكم حاجة اسمحوا لي النظافة شعور إحساس إحساس بالطهارة الطهارة إحساس جميل رائق عارف آه قلتها كتير قبل كده عارف يا واد انت لما تبقى بنت يا عم عماد بنت مؤدبة محترمة من بيت طاهر آه عذراء ما اتشافتش حاسة بالطهارة إحساس ما اتلمستش ما اتشافتش وواحدة تانية وحشة غلطت كتير إحساسها بإيه بقى؟ بالقذارة حاسة إنها مش نظيفة أهو ده إحساس قلب لم يعصي وقلب خطاء يعصي إحساس إحساس إحساس ده إحساس إحساس إنسان نظيف وإحساس إنسان مش نظيف إحساس الإنسان النظيف الإنسان النظيف الإنسان الطاهر شوف بقى لما يبقى واحد لابس حاجة نظيفة جدا وهو شيك جدا وهو أنيق جدا و كده يعني مش عايز مش عايز أي حاجة توسخه وصل وصل المعنى اللي أنا عايز أقوله هي دي العلامة دي النهاردة اللي هي حراسة القلب هو في الستة اللي فاتوا كان آخرهم التوبة التوبة اللي هي إيه غسيل فنظف فمش عايز يت- مش عايز توسخ بقى لو سمحت اما اشوف حاجه هتوسخهم بعيد لا لا لا لا في ايه ما تخافش أنا ما وانا مش هعمل لك حاجه لا لا لا, لا طب بس خليك اتكلم من بعيد خليك خليك عندك هي دي احساس بالنظافه احساس بالطهاره قيمه احساس بالقيم آه، معنى ها عالي قوي فيبدا في حراسه قلبه يبدا يحرس قلبه يحرسه من ايه فين يا عم الحراسه فين الحراسه هي الحراسه راحت فين صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اهي الحراسه اهي حراسه القلوب واحد حراسه قلبه الا يدخله حب غير حب الله حد بيقول حاجه طيب حراسة القلب ألا يدخله حب غير حب الله أنا فوجئت بل- بلفظ الحديث ده كأني أول مرة أسمعه في حياتي يا ترى أنتوا سمعتوا الحديث ده قبل كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ماشي حلو قال رسول الله ما تصلي عليه يا عم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالراحة خضتني حاضر صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله الله الله اللهم أنعم علينا بحبك ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله بتبرأ بتبرأ هنا ده لا يمكن الوصول اليه محروس قلب محروس مستحيل يستحيل ان يصل اليه بشر فعلا شدهني اني ابرأ الى كل خل من خلته اي حد بيفكرني خليله انا بريء منه اي حد متخذني خليله انا بريء منه انا بس خليل الله وبعدين ما يفوتنيش ان انا العن اللي بيلعنه سيدنا ابو بكر هؤلاء الذين يعني في ضجة كده مش ظريفة اليومين دول في موضوع الشيعة هيعملوا عملوا سووا في رسالة بعتت قريب اهي بتاع الازهر الوقفة دي في كل حتة وفي كل مكان وفي كل طريقة بالمرصاد ممنوع محدش يقرب من سادتنا وائمتنا الصحابه رضوان الله عليهم سيدنا ابو بكر والحديث صحيح مسلم اهو ان قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وبعدين يجي واحد شيعي يلعن سيدنا ابو بكر ويقول ان سيدنا ابو بكر حرامي سرق مش عارف ايه ويقول ان سيدنا ابو بكر خاين خان وخد ايه يقول ان سيدنا ابو بكر اللي يقول كده الا لعنه الله على كل ظالم ألا لعنة الله على من يؤذي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو السيدة عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين أو يؤذي أحدا من الصحابة لعن الله من لعنهم واللهم انتقم ممن يؤذيهم واللهم انتقم ممن يخوض في أعراضهم واوعى يا مسلم يا موحد يا سني تسمح ان واحد من دول يلعب بيك ايه في الباب ده تماما الشاهد ايه هنا خلينا في موضوعنا الجميل حراسة القلب من اي حب شش. انا بحب ربنا انا شبعان بربنا انا غني بربنا انا راضي بربنا انا مكتفي بربنا انا مش محتاج حاجه بعد ربنا احساس القلب بالغنى العالي ده يخليك شبعان شبعان قلبه شبعان مش مش ناقص حاجه حراسه القلب ان يدخله حب غير حب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله اثنين بعد ما حبيت ربنا بكل طاقة قلبي على الحب وحرست قلبي ألا يخالطه غير هذا الحب مطلقا يعني انا مش هتكلم في حاجه تاني مش هجيب سيره طب زوجته طب مش ه- من- انا اغار على الله ان يذكر معه احد في هذا الموضوع في موضع الحب ما تقوليش بقى ابويا وامي ومراتي و... الكلام ده وحش وحش وحش اما اقول لك حب ربنا يا رب نحب ربنا بس بس واحرس قلبك ان يحب احدا او شيئا اخر لو قلبك حب حد تاني يبقى دي خيانه لله لله المثل الاعلى مش عايز اقول بس لو مراتك ظبطتك بتحب حد تاني معاها في الحرام يبقى اسمه ايه عندها اسمه ايه خيانه بتخوني مع صح فكذلك اذا ربنا ضبطك بتحب حد تاني تبقى دي يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله بس اثنين الا يكون في القلب مثل احلى الا رسول الله حراسه القلب احنا قلنا نمره واحد حراسته انه ما يحبش وقلنا الحراسه كده انك تبقى واقف كده منتبه ها بودي جارد اي حد يقرب من الخد طع- طلعه بره وتفضل واقف ليل ونهار حارس على قلبك ممنوع حد يقرب اي حد يقرب طب طب واقف حارس على قلبك صاحي ليل ونهار واقف كده حارس على قلبك ممنوع حد يقرب ممنوع حد ي- نهائي من ناحية الحب اتنين من ناحية القدوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس اجمعين قال الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال فقد خان رسول الله زي ما قلنا ما تخونش ربنا بنقول لك دلوقتي ما تخونش النبي ما تخونش ربنا انك تحب عليه انك تحب معاه ما تخونش النبي انك ما تتبعش غيره معاه ما تكبرش غيره لدرجته ما توليش حد غيره ما ت- يتعلقش قلبك بتعظيم حد زيه إمامك كبيرك مثلك الأعلى تعشق المثل الأعلى هو أحسن من أبوك ومن أمك ومن نفسك ومن ولادك عندك وفي قلبك أحسن وأقرب وأط... وانت اطوع ليه من هواك ومن شهواتك ومن نفسك ومن رغبتك ومن آمالك ومن مراداتك كلها حراسة القلب ألا يكون فيه مثل أعلى إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة حراسة القلب ألا يكون فيه هوى لغير مراد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به آه الإمام النووي ذكر في رياض الصالحين وفي- وقد اشترط على نفسي ألا أذكر إلا حديث صحيح والإمام ابن حجر حسنه وابن رجب في شرح الحديث برضه حسنه ف ح- عشان ما حدش يقول ضعيف بس يعني انا بقول لما احس ان في حديث هيقول لك الالباني ضعفه انا بقول لك قبليهم ان فلان وفلان من الائمه الكبار حسنوا يبقى ايه الموضوع عندي منتهي الشاهد ايه حتى يكون هواه يبقى عدلة مزاجك على مراد الشرع انك تحرص كنت بقول لهم آه، المخ ده عايم في صلصه ليه صلصه امي الله يرحمها كانت غير صلصه الدنيا دي كلها لانها كانت ظابطه الملح والسكر فتطلع الصلصه مظبوطه فيطلع الدماغ مظبوطه يبقى ظبطه المخ دي ظبطه امتى تبقى دماغك مظبوطه لما تبقى الصلصه مظبوطه اللي هي الملح والسكر الكتاب والسنه الاثنين يظبطوا دماغك هو ده حتى يكون هواه تبعا لما جئت به دماغك بتظبط بالكتاب والسنه عشان كده الامام الشافعي قال كده انه لا تقع في قلبي النكته من كلام القوم فلا اقبلها يقولوا له دي جميله جدا يقول لهم لا لا لا لا لا لا الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنه اظبطوا الاول السكر والملح عشان تد... عشان تيجي على مزاجي ان يكون هواه تبعا لما جئت به ألا يكون فيه هوى لغير مراد الله ما يبقاش مزاجه في حاجة لا يريدها الله ما تبقاش سعادته في شيء لا يحبه الله في شيء نهى الله عنه دماغه تتظبط بالكتاب والسنة يعمل دماغ الله كده أربعة هم ع- هم 10 12 12 13 14 15 هم خم... الحراسة الحراسة 15 عايز أخلصهم يا عم طب اديني فرصة أقول اتنين كمان اتنين كمان بس ألا يكون فيه شهوة تخالف شرع الله حراسته من غزو الشهوات جماعة قلت وجود التلفزيون في البيت خطر رؤية الإعلانات تفسد القلب دلوقتي بقى في فن في الإعلام صناعة الشهوات فن فن عجيب في الإعلام آه، التشويق واسلوب واسلوب الابهار وشيء عجيب بقى آه، شركات ال- بتاعه ال- ايه آه، بتاع الشراء بالتليفون دي اسمها ايه؟ ها؟ اه انه يعيد الاعلان 20 مره ويفضل نص ساعه يعيد الكلام ويقلبه ويزيد ويعيد ويجيب ويقول ويعمل و... و... لخبطت دماغ الناس هي دي دخل زرعت في القلب تعلق بالشهوات وحب الشهوات والرغبه في الشهوات وهم الشهوات شهوة التليفون وشهوة التلفزيون وشهوة اللبس شهوة الأكل وشهوة الس- الساعات ولبس وشهوة ال- ها الجزم وشهوة الشرابات وشهوة البرانيط وشهوة ال- ال- الفرجة وشهوة شهوات عجيبة كده في الزمن الملخبط ده الشهوات دي يا جماعة بتفسد القلب بتشتته بتقطعه بتضيعه بتبعده عن ربنا آه، بتخلي القلب م- مش فاضي لربنا ولا مقبل على ربنا احرس قلبك بقى احرس قلبك ايه في التلفزيون مش دلوقتي آه، اصبر فاضل لي خ- آه، خمس دقايق اقل من خم... دقيقتين ثلاثه اصبر خليك معايا دقيقتين ثلاثه كمان بس واقفل بعديه اقفل التلفزيون اقفل التليفون يوم الاربع اللي فات في درس الاربع الدرس الثابت في مسجد رب العالمين في الحي الخامس في ميدان فودافون في اكتوبر كل يوم اربع بعد العشاء ان شاء الله آه وعلى فكره الاربع الجاي انا مش رايح اجازه الاربع اللي بعديه بقى ان شاء الله آه كنت بقول ايه ان آه كنا بنشرح آه، حديث آه، حديث ايه كنا بنشرح حديث ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اهل القران اهل القران هم اهل الله وخاصته فكنا بنقول في اهل القران انت من اهل القران انت من اهل الله وخاصته انت تنفع تبقى من اهل الله عشان تنفع تبقى من أهل الله قالوا إيه إن رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فأنت لا تصلح له مش بتاع ربنا مش من أهل الله أهل الله بيأنسوا بربنا ويستوحشوا من الناس فقلت لازم لك حتة وقت فاضية ساعة في مسجد في البيت تقعد واقفل التليفون وارميه في أي بلوة ارميه بعيد عنك فتعهدنا الاسبوع اللي فات ان واجب الاسبوعين ده لحد ما نلتقي تاني ان احنا نهمل التليفون شويه نهمله اقول لك تليفونك فين يا محمد يا سعيد في جيبه آه. عايزك تبطل تحط التليفون في جيبك اسالك التليفون فين تقول لي والله ما انا عارف في في المطبخ مش عارف ايه تلاقيه في الحمام ما اعرفش انا نسيته في على الكنبه نسيته في البيت آه، ده انا بقى والله آه، تلاقيه مقفول انا بقالي يومين ثلاثه ما شحنتوش ما تهتمش بالتليفون ما تهتمش بيه ما يبقاش همك التليفون اهمال التليفون اهمال التلفزيون اهمال نظرة الناس ليك اهمال مدح الناس او ذمهم ليك كف عن الشهوات خمسة وهي الأخيرة وبها نختم ألا تطرأ عليه غفلة تنسيه ذكر الله حراسة القلب احرس قلبك ان تطرأ عليه غفلة خليها بقى دي للمرة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته